بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يترك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك معشر الاخوة الاعزاء مع الدرس الرابع عشر بعد المئة نلتقي مع فقه العبادات ونسأل سؤالا هو ما مقصود بالخشوع في قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام لا اله الا الله لأن ربنا يوم القيامة هيقول للملائكة يا ملائكتي أخرجوا من النار من ذكرني يوما وخافني في مقام أسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين أي. الخشوع هو استحضار القلب مع سكون الجوارح يبقى الذين هم في صلاتهم خاشعون الناس اللي لما بيقفوا بين اياد الله لا يقفون بالابدان وانما يقفون بالقلوب يعني لما يقول الله اكبر خلاص ليه الله اكبر في اول الصلاه ما بنقولش الله اعظم الله اعز الله اكرم مش معنى الله اكبر لان ربنا عارف الانسان دايما مشغول بطين الارض فبيقول انت وقت قدامي بقى يبقى سيبك من المرتب والفلوس والعيال والزوج والفدادين والعربيات ليه لانني اكبر من هذا كله ها لاننا اكبر تبقى تسيب الاكبر وتمسك في الاصغر اقول ما صح أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ما يصحش أه لا يليق طب وبنرفع ايدينا ليه ما كنا نحط الله اكبر وايدينا جنبنا قال لك لا ده رفع ايديك ده اهو اشاره على انك رميت الدنيا وراء ظهرك يعني لما واحد يقول لك المسألة الفلانية تقول له ارمحها ورا ظهرك ما يهمكش سيبك اه يبقى انت بتقول الله اكبر بترفع ايديك يعني يا دنيا روح في داهية بقى سيبيني بقى اشوف حال الله خمس دقايق لله لله ولذلك ربنا بيقول للدنيا ايه يا دنيا من خدمنا فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه ولذلك هي استخدمت ناس كتير كل واحد غافل عن الله يبقى الدنيا استخدمته انت عارف اول الانسان المؤمن ما بينحط في قبره بيحصل له ايه واول الفاجر ما بينحط في قبره بيحصل له ايه الصلاة ده ايه الصلاة ده ايه ده اثرها مش ممتد في الدنيا بس ده اثرها ممتد في وحدة في القبر في الوحدة بتبقى مرابطة جنب راسك كمان شوف الحراس ده وبتبقى ماسكة ايه برنج وكنج وشنج جنب راسك ماسكة رفع السلاح كده رفع السلاح ها اول المؤمن ما بيحط في القبر شوف النبي بيقول ايه بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله ما هو النبي خرج ذات يوم على اصحابه فايدهم يضحكون قال لهم لم تضحكون والله لو علمتم ما اعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا خرجتم الى الصعوبات تجأرون وما استمتعتم بالنساء على الفرج ليه يا نبي قال لقد كان معي آنفا أخي جبريل جبريل لسه سايبني دلوقتي قبل ما أطلع عليكم كان في اجتماع بيني وبين مين وبين جبريل ها شوف أهو دي الاجتماعات اللي اتصرف واخد بالك من كلامي دي الاجتماعات دي الاجتماعات اللي اتصرف كان مجتمع مع مين مع جبريل اذا في خبر نازل من السماء خير يا رسول الله خير يا حبيب الله ما تصلوا عليها رجاله قال له يا محمد اخبر امتك بان القبر يقول لهم اذكروني كل يوم ما تنسونيش انا بيت الوحدة ده القبر بيقول انا بيت الوحشة انا بيت الغربة انا بيت الدود انا بيت التراب انا بيت الضيق الا من وسعني الله عليه طب فاضل ايه تاني قال لي اسمع يا سيدي اول المؤمن ما بيدفن بيدفن رأسه الى القبلة وينام على شقه الايمن وخده على التراب واول الدود ما بيجي ياكل اه ياكل مين ياكل سيادة الملك وسيادة الرئيس وسيادة الحاكم وسيادة السلطان اول ما يبدأ ياكل انت لما بتتحط قدامك السفرة بتقول ابدأوا بسيد الطعام مين يا عم سيد الطعام اللحمة الله كلام سليم يعني يا عم ما في أنفنا الناس لا اله الا الله في ناس عندها عادة سيئة في الاكل يقدم لك الويكة الاول ويكة عبارة عن بامية مهروسة هرس يعني كاسحات الغام اللي هرساها يقول لك كل ويجيب لك البتاوي تغيب تاكل لغايه ما تملى بطنك ويجيب لك حتتين لحمة في الاكل تقول له ده انا شبعت ها فالراجل ده بقى تقول له لا ابدأوا بسيد الطعام هات اللحمة الأول ها شوف البيت اول ما يبدأ ياكل يبدأ بايه بالعين اليمين شوف يبدأ بالعين اليمين ليه ما هي الأعمار مش هو مسؤول على جنبه اليمين وخطه الطلاق يوم يبدأ بالعين لأن العين طرية يخلص ويطلع بقى على اللحم والجلد وبعدين الأ- الآخر بقى يتسلى على العظم بقى بعد شهر بعد شهرين تلاقي نفسك شوية عبارة عن شوية تراب ابيض الله مين ده يا فلان لا اله الا الله قوم تعمل ايه شوف القبر بيقول لك ايه بعدما يدفن المؤمن ينبعث له صوت من جوف القبر يقول له مرحبا بك واهلا القبر بيقول له بقى اهو مرحبا بك واهلا لقد كنت من خير من يمشي على الارض ها أما وقد وليت أمرك ما دام جيت لي بقى هنا أنا كنت الحقيقة منتظرك من زمان لأنك راجل صالح وبتصلي والناس بتحبك وجلساتك في المساجد وأنا بقى ربنا قال لي أنا بعته لك أهو شو بقى اتصرف معاك أنا وقد وليت أمرك فسوف ترى صنيعي بك وكرمي لك خد بالك واحد يبقى رايح ضيف عند واحد والواحد ده بيحبه ساعات يقدم له الشيء الاول وبعدين يقدم له الحاجه المتلجه بعدين يقول له مش كنت يا اخي تقدم الساخن بعد المتلج يقول له والله انا فرحتي بيك منسيه انا مش عارف اقدم لك ايه انا محتار اقدم لك ايه ها؟ والموز والبرتقال وال... عايز يجيب الدنيا كلها فرحان القبر فرحان بالعبد المؤمن لانه نزل ضيف عليه اللي ده انا كنت من زمان عايز اشوفها ده انا بحب الناس الطيبين ها فلتعلمن صنيعي بك وكرمي لك نعم ها وبينما المؤمن كذلك اذ يدخل عليه مخلوق جميل الخلقة كأن الشمس تجري في وجهه فيقول له ما تدري من انا عبد الله انا عملك الصالح آه. انا عملك الصالح فيتسع قبره عليه مد البصر وانت كنت مفكرين ان القبر هو عبارة عن شوية الطوب اللي على بعض دول اللي ده, ده في حاجة ورا القبر اسمها عالم البرزخ لا يدري مداه وسعته الا الله اللي ربنا بيقول ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون ده القبر ده بس بنشيل فيه شوية العظم وشوية البتاع عشان الروح ما تطلعش بره انما وراء القبر برزخ والبرزخ ده لا يدري مداه الا الله يتسع قبره عليه مد البصر وتفتح له طاقة الى الجنة يرى فيها روحا وريحانا وجنة نعيم يا سلام يا سلام آه. يبص يلاقي عمله قاعد جنبه صورة جميلة صديق عظيم ورفيق كريم قاعد جنبه والقبر اتسع لانه بقى برزخ عالم البرزخ مد البصر يبص ما ما يشوفش الاخر لانه بقى واسع وعلى طول الارسال ينتقل من عالم البرزخ الى عالم الجنة يبص هناك الجنة فتحت فايه فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم خد بالك يا سيدي خد بالك واحد ولذلك في واحدة يهودية آمنت بالنبي وكانت فتاة في سن العشرين ولكن أبويها كافرون وآمنت رغم أنفهما فلما ماتت جاء أبواها إلى سيدنا محمد وقالا له يا محمد نريد أن تعلمنا أين ابنتنا أفي جنة أم في نار ده انا عايزك توحد الله كده تقول لا اله الا الله وسيبك بقى من الدنيا شويه سيبك من الناس وسيبك من شياطين الناس وسيبك من نفاق الناس وكذب الناس ودجل الناس وقل اعوذ برب الناس ايوه عايزين نعرف البنت دي فين ده هي سابت دين بيهودية وجت معاك انت فبس عايزين نطمئن مش كفاية انها هتكمل غصبا عننا عايزين بقى تشوف راح فين النبي خطفه ونادى عليها يا فلانة فردت عليه من داخل القبر لبيك يا رسول الله قال لها أفي الجنة أنت أم في النار قالت أنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مختلف فقال لها أجيبي أبوك قالت والله لا أجيبه قال لها ولماذا قالت لأنني رأيت ربي خيرا من أبي خلاص ده راحت هناك تجاوب ابوها مين ابوها مين ده ابوها بالنسبه لها ده ابو جلامبو دلوقتي يهودي ما يسالش حاجه اه ابوها مين وبتاع مين ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون في شغل هم فاضيين دول مش فاضيين ده وراهم زيارات وراهم ملايكه ووراهم زيارات في سوق الجنة وزيارات للرحمن جل جلاله للرحمن جل جلاله اللي يحب النبي سمعنا السمع عليه لقد رأيت ربي خيرا من أبي ما هو اللي يروح هناك لا يمكن يرجع الدنيا تاني واهل الخير لا يمكن يفكروا في الدنيا تاني زي ايه قال لك سعة الاخرة بعد الموت كسعة الدنيا بالنسبة للجنين اذا خرج من بطن امه يعني اول الوقت ما بيتولد بتبص تلاقيه يصرخ شويه قال انت بتصرخ ليه لانه جاي لدار الدنيا طيب بقول لك ايه انت زعلان طب ترجع بطنك تاني يقول اعمله معروف ارجع كده ما صدقت ان انا شميت الهوا ده انا كنت قاعد جوه معفر برضه المؤمن لما يموت ترجع الدنيا تاني يقول الدنيا ده انا هنا في جنات ونقى في تعب وراحه وجنة نعيم روح وريحان وجنة نعيم اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه الروح هو الراحة والريحان هو ذو الرائحة الطيبة فتح عليه الطاقة من الجنة تبص تلاقي وجد ما في الجنة من روح وراحة ونعيم يوم يقوله المؤمن يقول يا ربي أقم الساعة الآن حتى أنقلب إلى أهلي مسرورا يا رب اول القيامه ده انا حاجه عظيمه عشان اروح ابشر اهلي اقول لهم شوف انا فين اقم الساعه اقم الساعه ولذلك شوف سيدنا النبي محمد بيقول ان في الجنه درجه خصصها الله لمن ذكر الموت كل يوم عشرين مره اللي يذكر الموت كل يوم عشرين مرة يعني ايه اذكرها عشرين مرة يعني انت تكتبها واقول الموت الموت الموت الموت الموت الموت لا هو ذكر الموت باللسان ده ذكر الموت بالقلب يعني لما يجي واحد يقول له خد القرشين دول كده جدعانه يعني عشان توضب لي الشغله الفلانيه رشوه يعني يقول اني اخاف الله رب العالمين لا لان هموت ها اما يبقى ابوه يموت ياخد ياخد حقوق اخواته وتروح وقت تقول له يا اخوان عايز نصيبي في ابويا العيال عريانين وجعانين وداخل علينا برد يا الله خد يا خد يا بنتي قال لها يا اخوان اللي غير اخلاق ده انت كنت جالس على الدنيا قال لها والله شفت ابوك مات واترمى في التراب خف يبقى ذكر ايه الموت يبقى ذكر الموت وما دام ذكر الموت هيخشع قلبه هياخد ايه هياخد ايه ده مكتوب على باب القبر ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شركاءكم خلاص انتهى لا مصير ولا وكيل ولا شفيع انما الله ما توحد الله لا اله الا الله امال الفاجر لما يفصل يحصل ايه يقول له القبر لا اهلا بك ولا مرحبا لقد كنت شر من يمشي على الارض انا وقد وليت امرك فسوف ترى ما ساصنعه بك فيدخل عليه مخلوق قبيح الخلقة يخرج من عينيه نار ومن دبره نار ويقول له ألا تعلم من أنا أنا عملك السيء الذي عملته في الدنيا فيضيق عليه قبره حتى تختلف اطباعه فيه وتفتح له طاقة الى نار جهنم يرى فيه السعير والزقوم والغسرين والضريع والسلاسل والاغلال ويخرج له تنين شوف العذاب في القبر جات له ايه بقى تنين والتنين فيه قوة تسعة وتسعين ثعبانة شوف اللي بيشوف حتة حية صغيرة بس يقول لك حاسب فيه ثعبان اضرب يا حوش يا جدع اضرب اضرب اما بيبقى فيه ثعبان في البيت الكل بيطلع يجري الكل خايف ها ويرفع رجله واذا الثعبان دخل الشارع هنا ي- ي- يقولوا ايه ما تيجي نشوف واحد رفاعي عشان يطلعه انتوا خايفين من حته السابقه خايفين خايفين امال ايه خايفين من التعبان لانه لو لدغ واحد خايفين امال ايه خايفين من التعبان لانه لو لدغ واحد ضيعه على طول مهما كان بطل ومهما كان قوي خلاص بيملى جسمه سم فما بالك اذا كان التعبان مقفول عليه القبر الفاجر هو والتعبان مع بعض في القبر هيهرب يروح فين هيهرب يروح فين وتسعة وتسعين ثعبان يعني تنين في قوة تسعة وتسعين ثعبان فينادي الفاجر قائلا اللهم لا تقم الساعة ورب القيامة ما تقوم لأنه أمال إذا كان العذاب في القبر كده أمال بقى النار جات لها إيه والغلب جات له إيه طيب طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير شوف فما للظالمين الظالمين الظلم هو أكبر الكبائر فما للظالمين من نصير اللي يحب النبي محمد يسمع له الصلاة على البشير النذير انما الرجل المؤمن نايم في امان الله والصلاة عاملة حراسة عليه يجي الملاكين يسأله والصلاة تهد واقفة شوفوا ناحية ثانية بقى ما تجيش من يمة الراس لان الراس دي كثيرا ما سجدت لله وعرفت الله قلبي ده قلب طيب وقلب مؤمن تبقى الملائكة فرحانة والقبر فرحان وربنا راضي وتعيش بقى العيشة اللي هتسلك عيشها لغاية ما ينفخ اسرافيل في الصور ده اللي بيلاقي سكر النهاردة بيطير السما بيقول لك ده انا لقيت شقة ونص سلك وبحر وبيدخلها الشمس وظهره جردن وهو تحت طريق سر ويجيب راح سنتين ثلاثة عبال الملك ما يشطب الشقة ثلاث سنين يمر على الشقة كل ما هو رايح سلام عليكم اه امال فاضل ايه يقول له فاضل الاجابة سلام عليكم وقفتوا لغاية فين يقول له فاضل نضربها فين اه السباك هيجي هو كل يوم يمر كأنه بيقبل الحل والأسوأ يخرب بيتك ها حاجة غريبة ما هتقعد فيها سنة ولا سنتين والقبر اللي هتحمر فيها على طول ما رحتش يوم قلت السلام عليكم ولا هنا اه فيه ميه ولا نور ولا فيه نار ولا سعير ما بتروحش ليه تشوف الشقه اللي هتسكنها على طول دي ما جبتهاش ليه ما رحتش ليه قلت للقبر السلام عليكم سلام عليكم دار قوم مؤمنين ما بتروحش ليه تزور السكن الشقه الجديده اللي ربنا موظفها لك واللي لابد هتسكنها ولو كان على راسك ريشه من ذهب لابد هتدخلها ومش هتركب هليكوبتر انما هتروح على خشبه وهتنام في التراب ومفيش رخام ولو كانت الدنيا كلها ملكك هتندفس في التراب ما رحتش ليه مرات على السكن الجديد ما رحتش ليه قلت اللهم رب هذه الاجسام الباليه والارواح الباقيه التي خرجت اليك وهي مؤمنه بك ادخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندي ما رحتش ليه قلت اللهم آلف وحشتهم وارحم غربتهم وتقبل حسناتهم ما بتروحش ليه تتكلم على الذكر انت ليه ها مش بتاعك لا والله والله العظيم هتدخله واقسم بالله هتدخله انت مش احسن من النبي محمد النبي محمد وهو على فراش الموت كان بيقول بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى فاطمه تقول له ما كرباه على كربك يا ابتاه يقول لها يا فاطمه لا كرب على ابيك بعد اليوم ها سيدنا بلال نايم بيموت ومراته بتصرخ قال لها انا بريء مما برئ منه رسول الله لا تقولي وكرباه انما قولي وصبحتاه غدا القى الاحبه محمدا وصحبه يا سلام يا سلام لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لابد تروح لابد تروح تشوف السكن بتاعك شوف قدمت ايه ربنا ما بياخدش خلو رجلي ربنا بس عايز كلمة طيبة منك عايز عمل صالح مش هياخد خلو ولا هياخد مقدم ولا هياخد تأمينات صحية ولا هياخد منك شيء ابدا بس بيقول اعدت للمتقين وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وعدت لمين يا رب هي لو كانت فلوس كان ما هو الجماعه العرب بتوع السعوديه والكويت وليبيا هيشتروا الجنه زي ما اشتروا الزمالك وجاردن سيتي والعجوزه ومصر الجديده والمليان والسقي ويا يدق على المصريين ويمهم اه اذا كانت الجنه بالخلود يبقى هنيئا للجماعه بتوع السعوديه والكويت وليبيا ها يروحوا يشتروها انما ربنا ما قالش يهدف للسعوديين ولا للكويتيين ولا لليمنيين ولا للممثلين انما قال له عزك لمين للمتقين انا عاوزك تصنعني الصلاة على المأمون الامين وعزك لمين للمتقين من هم المتقون يا رب قال لك التقوى أربعة أشياء عشان برضه ما تبقاش الكلمة عمضة عليك تبقى تعمل حساب الخوف من الجليل الرضا بالقليل الاستعداد ليوم الرحيل العمل بالتنزيل ادي اربع حاجات اربع اشياء التقوى تشملها الخوف من الله اولا الخوف ولمن خاف مقام ربه جنتان ومعنى المقام يعني من خاف القيام بين يدي الله خد بالك من كلمة المقام ولا تظنه مقام السيد البدوي ولا سيد ابو مسلة اه ولا سيد ابو القاسم اللي بيروحوا له عند الأيوبية هنا ولا سيد ابو السعود الجرحي ها اللي نسوان كل يوم جمعة يروحوا له اللي عايزة تخلف واللي عايزة ابنها يصحى ها تقول له مدد يا سيد ابو السعود والشيخ المنشد واقف والذاكرة بعد ما كانوا الفراق مع أصل أبو السعود ما هو كل واحد عندنا له نادرة مقصود السيد عجول أجل السيد ها عجول كده فين فوت ها الإمام الشافعي عبد حماد أبو السعود الزوحي ديوك ها؟ في عرف مين الكلام ده في عرف مين الكلام ده ها زي الاسيس اللي نزل يشتري فور من السوق فلقى واحد بيبيع ديوك قال له الديب ده بيدم يا ابني قال له لا ده بيرن يا ابونا ما هو يا ما هو لو قال له بيدم مش هيشتري ما هو لو لو قال له بيدم هيصلوا برايه ها طب ما احسن الصلاه على الحبيب النبي طب الناس يعني واحد يودله ديوب والثاني يودله عجول ابو مسلم معيز كده ابو مسلم بتاع الشرقية وفي جامعة شراوة في ايدول يعني معيز ها ما هو واحد معيز قلت سبحان الله احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف ترزق الاموات من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على ابوابها الصلوات يسعى الانام لها ويجري حولها بحر النذور وتقرا الايات ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات ده كلام بقى ربنا بيقول إذا سألك عبادي عني نقول لا ده هنحل مسلم يا مسلم سلم يا رب سلم يا رب استكر والعياذ بالله والعياذ بالله الله يغضب ان تركت سؤاله ده الدعاء مخ العباد وقال واذا سالك عبادي عني عني انا طب يا رب ما فيش وكيل وزاره عندك ما فيش سكرتير ها نسالك انت على طول قال واذا سالك عبادي عني ما اقولهمش روح بقى لابراهيم الجزري عشان تجيبوا فسيخ من هناك ولا روح لابو مسلم وكنت ايدك معزه لا انما اقول يا رب على طول لان انت بتقول يا رب بيقول لك لبيك يا عبد آه. سيدنا موسى قال له صح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شوف العرض حال واجعل لي وزيرا من اهلي هارون يا اخي اشد به اجري واشرك في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا اظن قال له اسمع يا موسى انت بتكلمني انا لا ده الورق ده يروح لجبريل الاول عشان يعتمد بختم الجمهوريه ها وبعدين جبريل بيحوله على ميكائيل عشان يطالب بامضاء اثنين موظفين من الملائكه اللي فوق لا تعرف الكلمه ايه موسى وهو واقف خد التاثير بالتنفيذ قال له قد اوتيت سؤلك يا موسى قد اوتيت سؤلك يا موسى ولذلك الدعاء مخ العباده طب يا رب ده انا جاي الجامع ومليان هموم واحزان انا انا هقعد اذكرك هذكرك يا رب والهم والغم اللي في قلبي تعمل فيه ايه شوف ربنا قال ايه في الحديث القدسي من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين اه لان هو عارف انا في قلبي ايه وفي قلبك ايه يبقى خلاص بس المهم انت هتذكر مين تذكره هو تذكره هو ها انما العجل بتاع السيد ده هيوديك في ده المعدة بتاعت ابو مسلم الديك بتاع ابو سعود الجرحي هياكله الشيخ بتاع الذكر وخلاص ابو سعود هيطلع ياكل الله ابو سعود هيطلع ياكل من امتى ابو سعود بياكل ابو سعود هناك في الدار الاخره وده النار فوق على ابو سعود الجرحي والذكره شغالين انا بحسبهم يعني قاعدين يذكروا الله بالكلام اللي احنا عارفينه كده لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله استغفر الله انما شوف بقى واحد عمال يصفر وتكون يقول لك ايه العيون السود رموني حي حي حي حي قولها تاني ولا تختاريها ودي طريقة برضه طريقة يا عم صالح واحد بقى سبحان الله الدنيا دي رفاهية العيون السود رموني عيون سود مين عيون سود مين يا اخوالي رموني طب كده ابو العيون السود اللي جمالك زين و... وغنوا خلاص غنى علينا هادي يا اخويا هادي الجهل اللي المسلمين وقعوا فيه ما تقول يا رب ما تقول يا رب ده سيدنا موسى بيقول يا رب ماذا تقول للعبد اذا قال يا ربي وهو راكع قال له اقول لبيك قال له وهو ساجد قال له اقول لبيك قال له وهو عاصم قال له اقول لبيك لبيك لبيك الله الله الله إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد صحيح أنا اللي بنزل الرزق واللي بينادي بينادي غيري اتحبب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم ويتبخطون عني بالمعاصي وهم افقر شيء الي من اقبل منهم لقيته من قريب ومن اكبر ناديته من بعيد راح فين اهل ذكري اهل عبادتي اهل شكري اهل زيادتي اهل مجالستي اهل طاعتي اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي ان تابوا الي فانا حبيبهم فاني احب التوابين واحب المتطهرين وان لم يصوموا فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب لاطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشر امثالها وازيد والسيئة بمثلها واعفو وانا ارأف بعبادي من الام بولدها ده نسيب ده اهو نسيب اللي بيقول لنا هذا الكلام الجميل اللي بيقول عبدي اذكرك وتنساني واقطعك على تخشاني لو امرت الارض لاتبعتك في بطنها او البحار لاغرقتك في معينها ولكن اؤخرك الى اجل اجلته والى وقت احقدته ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي اعد عليك اعمالك واذكرك افعالك حتى اذا ايقنت بالغرار وادركت انك من اهل النار اوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والاوزار ومن اجلك سميت نفسي العزيز الغفار اسال الله ان يحسننا ختامنا وان يتقبل اعمالنا وان يؤنس في القبور وحشتنا انه نعم المولى ونعم النصير قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا عاصيا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اجعل خير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك اغفر عوراتنا آمن روعاتنا اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ونعوذ بك من عضال الداء ونعوذ بك من خيبة الرجاء ونعوذ بك من السلب بعض العطاء آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بلغنا مما يرضيك آمالنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا اشملنا بشفاعته لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده رب لنا أولادنا واطرد الشيطان من بيوتنا ولا تدع فينا شقيا ولا محروما ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم من اراد ان أن يكيد لا تكيده ومن أراد أن يقتل لا تقتله ومن أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامه اللهم انصر من نصر دين محمد اللهم انصر من نصر دين محمد اللهم اخذل كل من خذل دين محمد اللهم من أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامه وخذه فإنك يا جبار أعلم بحال المسلمين احسن ختامنا يوم نلقاك اسقنا بيد نبينا شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا آمين آمين يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته